فالمسيح قال لهم أنا مفروض زي ما بتكرموا الآب تكرموني لأن أنا من نفس الجوهر لكي يكرم الجميع الابن كما يكرمون الآب وبعدين يكمل يقول إيه من لا يكرم الابن لا يكرم الآب الذي أرسله يعني اوعوا تظنوا ان ممكن واحد يكرم الاب وهو لا يؤمن بالابن ولا يكرمه ويحتقره يعتبره نبي يبقى انت اكرامك للاب طلع غلط الذي لا يكرم الابن يبقى بنفس اللحظة مش بيكرم الاب الذي ارسله وبعدين يقول من يسمع كلامي ويؤمن بالذي ارسلني له حياة ابدية مين ده اللي يقدر يعطي حياة ابدية الا اذا كان هو الله ولا يأتي إلى دينونة مين ده اللي عنده سلطان يعفي من الدينونة بل قد انتقل من الموت إلى الحياة مين ده اللي بينقل الناس من الموت للحياة وبعدين يقول الحق الحق أقول لكم إنه تأتي ساعة وهي الآن حين يسمع الأموات صوت ابن الله والسامعون يحيون ده مين ده برضه اللي له سلطان يقول صوت يطلع الأموات من القبور لأنه كما أن الآب له حياة في ذاته كذلك أعطى الابن أيضا أن تكون له حياة في ذاته وأعطاه سلطانا أن يدين أيضا لأنه ابن الإنسان ليه سلم له الدينونة لأنه صار ابن الإنسان هقول لكم زي إيه يا رب زي إيه تخيلوا مثلا ان في في الكلية الطلبة وفي وسطهم ابن عميد الكلية طالب وبعدين هم عملوا مشاغبة عملوا غلط فالراجل غضب عليهم وهيعاقبهم عقوبة وحشة فطلع ابنه قال له عشان خاطر دول زملاتي ويعني ما تكسفنيش ومعلش ولادك اعتبرهم زيي فقلبه برد وقال له عشان خاطرك انا هسامحهم يعني ماشي كده فصار شفيعا عند ابيه بخصوص زملاته وبعدين جت بقى فرصة الناس دي غلطت غلطة كبيرة قوي فقال له بص مش انت شفعت فيهم قبل كده انت انا مديك سلطان انت تحاسبهم وتحاكمهم وتشوف مين الغلطان عشان هم اصحابك واصدقائك مش انت اللي اتحمت لهم يلا انت كمان لك سلطان ان تدين وتحكم فدي حاجة زي كده ابن الاب صار ابن بشر عشان يشفع فينا امام ابيه فلما جينا عند الدينونة قال له وانت كمان تدينهم عشان ما حدش من البشر يحتج ويقول انا اتظلمت اهو صديقكم صديق البشريه محب البشر اللي جالكم هو واللي فداكم هو نفسه الذي يدين بس هنا هنا في ايه في ايه مش مفروض اعدي عليها واسيبها اللي هي لسه قبل دي على طول في يوحنا 5 26 يقول لك كما ان الاب له الحياه في ذاته كذلك أعطى الابن أن تكون له الحياة في ذاته كلمة أعطى دي يقول لك ها هو اللي ادال أبانا القديسين هما بيشرحوا قالوا إيه قالوا كما تعطي الشمس حرارة للشعاع اللي خارج منها نفس الحكاية كما تعطي الشمس حرارة للشعاع اللي خارج منها كذلك أعطى الآب أن يكون الابن اللي خارج منه في نفس الحياة اللي في الآب لأن نفس الحرارة اللي جوه الشمس هي الحرارة اللي طالعة في الشعاع زي ما أقول إيه إيه العلاقة بين النار أنا مولع كومة نار والحرارة اللي طالعة منها تقول لي النار هي اللي خلت الحرارة حرارة صح بس حقيقة الأمر كمان الحرارة هي اللي عرفتني إن النار نار لأن أنا لما ألاقي حاجة لونها أحمر كده وبتوهوج من بعيد أقول دي نار لما أقرب وأمسكها طول ما أنا مقرب مفيش سخونة مفيش سخونة ومسكتها طلعت مش نار ليه مش سخنة طلع انها لعبة تشوفوها في البتارين بتاعة المحلات حاطين لك حتة قماشة بيضة كده وتحتيها لمبة حمراء ومروحة تخلي القماشة ترتعش كأنها نار وهي جوه باترينا فأنت تعرف إن هي في شنك إيه اللي يخلي النار نار؟ إنها سخنة وإيه اللي يخلي فيه سخونة؟ إن في نار عرفت هنا العلاقة بين الأب والابن؟ إيه اللي خلى الأب آب؟ إن عنده ابن طب وإيه اللي خلى الابن؟ إن الأب ولد الابن عشان كده لا يمكن يكون آب بدون ابن ولا ابن بدون آب وكما أن الآب له الحياة في ذاته الابن المولود منه يحمل نفس الحياة نفس الجوهر نفس الطبيعة ما لو أن الأب ميت وعرف يخلف هيخلف ابن ميت مش كده ولو أن الأب حي مش ممكن يخلف ابن ميت فالاب حي في ذاته مش محتاج حد يحييه فالابن اللي خارج مولود منه يحمل نفس الحياه عشان كده يقول لك الاب اعطى الابن ان تكون له الحياه في ذاته يعتبر ان الابن مولود من الاب بص انت عارفين زي ايه كما انك انت رجل حي وعاقل لما خلفت ابن طلع زيك حي وعاقل فانت اعطيته العقل والحياه لانه مولود منك بس طبعا تفتكروا معايا زمان لما درسنا الثالوث على طول هقول تحفظات اربعه اللي انتوا حافظينها على الله تكونوا حافظينها ان انت خلفت ابنك بعد ما اتجوزت لكن الاب ما اتجوزش مش هيتجوز لانه مش محتاج حد يساعده في الحكايه دي وانت علشان خلفت ابنك بعد ما اتجوزت بقيت انت كبير في السن عن ابنك لكن في الثالوث الاب مش كبير في السن عن الابن الاب ازلي والابن ايضا ايه ازلي نمرة ثلاثة انت لما خلفت ابنك ابنك انفصل عنك بقى راجل اخر لكن الابن لم ينفصل عن الاب الابن في الاب والاب في الابن ونمرة اربعة والاخيرة ان ولادة الابن من امه بتستغرق دقائق او ساعات وتنتهي عملية الولادة ويبقى فعل ماضي فعل ماضي وتاريخ ونقول تاريخ ميلاده يوم كذا اما الابن فهو مولود من الاب باستمرار منذ الازل والى الابد زي خروج الفكر من العقل وزي خروج النور من اللمبة وزي خروج الحرارة من النار عشان كده اقول ان الحرارة آسف إن النار أعطت للحرارة أن تكون حرارة كذلك الابن الآب أعطى الابن أن يكون ابن بس إيه زي ما الحرارة خارجة من النار طبيعي وتلقائي كذلك الابن خارج من الآب طبيعي وتلقائي يعني مش الآب قاعد يفكر أجيب ابن ولا ما أجيبش يبقى في الحالة دي الابن اتعمل بالإرادة يبقى مخلوق لا ده طبيعة الأمر إن الآب طول ما هو آب خارج منه ابن منذ الأزل وإلى الأبد ملوش بداية يسموها حاجة طبيعية طبيعة الآب إن خارج منه ابن عشان كده قال كما أن الآب له حياة في ذاته كذلك أعطى الابن أيضا أن تكون له حياة في ذاته وأعطاه سلطانا أن يدين أيضا لأنه ابن إنسان لأنه لما تجسد بقى واحد مننا فقال له أنت مش أنت النقيب نقيب البشر يلا بقى تولى محاكمتهم لما غلطوا ومرة تاني السيد المسيح يقول أنتم تؤمنون بالله فآمنوا بي هو جاي عشان يعرفنا أن الله دوت هو الآب وأن هو الابن المولود منه مساوي ليه في الجوهر فقال أنتوا already عارفين الله لكن لسه ما عرفتونيش فزي ما أنتوا بتؤمنوا بالله فآمنوا بيه ذهبي الفم ليه قول جميل تعليقا على الآية اللي بتقول أن الابن لا يعمل من نفسه شيئا قال هذا القول ليس قول من يلغي سلطانه بل إعلانا عن التساوي المطلق عن التساوي المطلق غير المتغير عن الآب في القوة والمشيئة يعني بيقول أنا مش بعمل حاجة من نفسي معناها أنا والآب شغالين مع بعض فيبقى في التساوي في الاتحاد وفي القوة والمشيئة الواحدة قديس غرغوريوس النيسي وده قديس عظيم جدا برضه من الآباء اللاهوتيين اللي بيشرحوا حلو قوي لما جه يشرح مجموعة الآيات زي كده قال كلمات الإنجيل تصف بوضوح ربنا بخصوص بشريته يعني نفس الكلام اللي قاله كرولس بخصوص بشريته آخر حاجة بقى أقولها لكم وهنبص تاني في الآيات اللي بقت إيه سهلة مجموعة آيات هقراها لكم بتعبر عن لماذا جاء السيد المسيح إلى العالم إحنا كلنا عارفين إنه جه علشان يخلصنا من خطايانا ده ده الهدف الرئيسي لكن by the way هو كان جاي معاه هدف تاني مهم جدا لا يقل في أهميته عن الخلاص وهو التعليم عشان كده هو بقى معلم قبل ما يكون مخلص يعلمنا ايه اهم حاجة يعلمها لنا هي الاب جاي يعرفنا بالاب جايب لنا رسالة من الاب السماوي يعرفنا من هو الاب وعندما نعرف من هو الاب تلقائي هنعرف من هو الابن والروح القدس عشان كده الحقيقة دي هتفسر لنا مجموعة آيات كثيرة جدا ممكن برضو يساء فهمها بصوا مثلا في يوحنا 8 26 السيد المسيح بيقول إن لي أشياء كثيرة أتكلم وأحكم بها من نحوكم لكن الذي أرسلني هو حق وأنا ما سمعته منه فهذا أقوله للعالم في بالكم كلمة ما سمعته منه أقول له سمعت من إمتى يقول لي أنا معاه منذ الأزل نتكلم مع بعض نتكلم مع بعض ونسمع بعض ونحب بعض عشرة كاملة منذ الأزل وإلى الأبد مش هتخلص الأب والابن ولو تفتكروا برضو أنا ما كنتش ممكن أشرح الآيات دي إذا ما كنتش شرحت الثالوث قبل كده وهيبقى الكلام صعب للناس اللي نسي شرح الثالوث لو تفتكروا قلت لكم ساعتها لو لو لم يكن الله ثالوث كان ازاي هنعرف الله بيتكلم بيتكلم من امتى هل كان في الازل صامت لانه كان لوحده معهوش حد خالص وبعدين لما خلق الخليقه بدا يتكلم يبقى الله تغير من الصمت للكلام ولا الله بيتكلم منذ الازل واذا كان بيتكلم بيتكلم مع مين مع إله آخر مش ممكن يكون في إله آخر فبيتكلم مع مين ما فيهاش حل غير إن يكون ثالوث في واحد والآب بيتكلم مع الابن مع الروح القدس إذا كان الآب بيسمع النهاردة يسمع صلواتنا طب هو بيسمع منذ الأزل ولا الحكاية جدت عليه لو جدت عليه بقى الإله بيتغير والإله مش ممكن يتغير طب منذ الأزل بيسمع مين لو بيسمع إله آخر مفيش إله آخر ملهاش حل غير ان الله ثالوث جواه في التعدد في الوحدانية آب والابن روح القدس واحد في الجوهر لكن في حوار دائر بينهم الحوار دوت أزلي يعني المعلومات اللي فيه لا نهائية طب احنا نعرف ايه ده احنا عاملين زي ما يكون واحد وقف قدام شاطئ المحيط الأطلنطي وجاب قطارة وأخذ بيها نقطة مية وقال أنا أمسكت بالمحيط كل اللي نعرفه كل اللي بنقوله وبنوعظ بيه سنين طويلة وآباء وشروحات وكتاب مقدس عبارة عن نقطة من محيط محيط لا نهائي طب مين اللي يعرف المحيط ده الابن لأنه مع الآب منذ الأزل عشان كده بيقول الذي أرسلني هو حق خلي بالكوا إذا كان الأب حق يبقى الابن إيه حق والروح القدس روح الحق الذي أرسلني هو حق وأنا ما سمعته منه فهذا أقوله للعالم جاي يعرفنا الآب إيه اللي عنده ومرة تانية يقول أنا أتكلم بما رأيت عند أبي أنت شفت إيه يقول حاجات ما تخلص أنا أتكلم بما رأيت عند أبي شهادة للثالوث الابن جاي يشهد عشان كده قال أما أنا فلي شهادة أعظم من يوحنا يوحنا المعمدان يعني الأعمال التي أعطاني الآب لأكملها هذه الأعمال بعينها التي أنا أعملها هي تشهد لي أن الآب قد أرسلني أرسلك ليه عشان أعمل أعمال الآب فتعرفوه وفي حديثه مع نيقوديموس في يوحنا 3 11 قال له الحق الحق أقول لك إننا إنما نتكلم بما نعلم ونشهد بما رأينا لأنه شاف الآب والآية اللي لسه كنا بنقولها من شوية بس دلوقتي لما هنقراها بالمنظور بتاع الإرسالية تتفهم قوي لا يقدر الابن أن يعمل من نفسه شيئا إلا ما ينظر الآب يعمل هو منذ الأزل شايف الآب بيعمل إيه لأنه شريك معه في الجوهر عشان كده لما جه بيعمل أعمال الآب لأن مهما عمل ذاك فهذا يعمله الابن كذلك وجاي يعمله لنا ليه علشان نتعرف على الآب وقال أنا لا أقدر أن أفعل من نفسي شيئا كما أسمع أدين يسمع من الآب ودينونتي عادلة لأني لا أطلب مشيئتي بل مشيئة الآب الذي أرسلني كأنه بيقول لهم اوعوا تفكروا ان انا ليا مشيئة خاصة منفصلة عن الاب الثنائية هنا مرفوضة انا والاب واحد اوعوا تفكروني جاي اعمل مشيئة خاصة بتاعتي مشيئتي ايه دي مشيئة الاب وقال له ألست تؤمن إني أنا في الآب والآب فيا الكلام الذي أكلمكم به لست أتكلم به من نفسي لكن الآب الحال فيا هو يعمل الأعمال عمال يأكد على ان احنا مش اتنين مفصولين انت شايف قدام عينيك الابن فقط اوعى تفكرني معزول عن الاب وجاي اقول لكم حاجات خاصة بيا واختراعات لكن انا اللي شفته عند الاب الاب بعتني عشان اقول لكم عليه طبعا الاب بعتني دي او الاب ارسلني في منظور البشر دايما الانسان الذي يرسل اعظم من من المرسل يعني هتقدر انت مثلا تبعت الفراش بتاع مكتبك تشتري حاجة او ال office boy او مثلا استاذ رئيس القسم هيبعت واحد من المدرسين او المعيدين يعمل حاجة لكن الاتنين يساووا بعض تبقى صعبة ان واحد يرسل التاني لكن في اللاهوت الحكاية مش كده خالص يقول لك بالظبط اللي انا قلت لكم قبل كده كما ترسل الشمس شعاعها والشعاع مساوي للشمس في الجوهر وفي الحقيقة بتاعته عشان كده الآب لما أرسل الابن مش معناها الابن أقل من الآب في شيء السيد المسيح يستطيع أن يعمل كل شيء إلا شيء واحد إنه ما يكونش هو الله يستطيع أن يعمل كل شيء إلا شيئا واحدا هو أن يكون غير الله إرادة وعملا انه يختلف عن الاب في الاراده او في الشغل قال لهم ما اقدرش على دي زي ما نقول ربنا مش ممكن يعمل خطيه المسيح يقول مش ممكن اعمل حاجه تخالف مشيئه الاب ليه لان انا والاب واحد اوعوا تفكروا اللي انا بعمله ده من مزاجي ده انا والاب واحد انتوا بتتهموني بتحطوا نفسكم في في مواجهه مع الاب السماوي فكروني ان انا اقل من الاب فاعملوا واخدين راحتكم تخبطوا فيا وتقولوا انت مجدف وانت مضل وانت مش عارف ايه كل تخبيطه فيا دي وصلت للاب لان ما يعمله الابن يعمله الاب ايضا وانا مش بعمل حاجه من مزاجي ده الاب اللي ارسلني قال لي اعمل كده خلي بالكم فدي كلها عكس ما كانوا بيستخدمها اريوس واعداء الايمان المسيحي اللي هو بيستخدموها لان هي ضد الوهيه المسيح لكن هي بتثبت ان هو والاب واحد اخيرا نبص في الايات اما يسوع فكان يتقدم في الحكمه والقامه والنعمه عند الله والناس فهمنا من جهه نسوته ابي اعظم مني فهمنا من جهه نسوته ذلك اليوم تلك الساعه ما عرفهاش الابن بصفته انسان الحق الحق أقول لكم لا يقدر الابن أن يعمل من نفسه شيئا إلا ما ينظر الأب يعمل لأن مهما عمل ذاك فهذا يعمله الابن كذلك يبقى النص الثاني بيرد على الأولاني وبعدين حكاية إله ربنا جايز دي ما تعرضناش ليها بسرعة بسرعة أقولها لكم بالرغم أن الابن هو ابن الآب ومساوي له في الجوهر ولكنه لما أخذ شكلنا صار عبد عبد للآب وممكن يقول للأب يا إلهي زيه زينا وزمان قلت لكم المثل بتاع البنت اللي اشتغلت سكرتيرة عند أبوها هو أبوها أبوها تقول له بابا لكن في الشغل تقول له سيادتك وحضرتك يا أستاذ وبتاع وترد على التليفونات بتاعت تقول آه آه مدير البنك موجود تقول لهم ايوه يا استاذ فلان موجود ما تقولش بابا موجود انا مش في البيت دلوقتي وممكن تيجي تهمس في اذنه تقول له بابا فلان مع التليفون هي فيها الصفتين بدون افتراق فالابن يتكلم مع الاب يقول له يا ابتاه ويتكلم معه ايضا يقول له يا الهي والاب يتكلم مع الابن يقول له يا ابن الحبيب ومرة تانية يقول له عبدي البار موجودة دي وموجودة دي عشان كده ممكن نقول ان الاب هو ابو وإله ربنا يسوع المسيح أبوه من جهة الألوهية وإلهه من جهة الإيه؟ التجسد. وآخر آية هذه هي الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ما هو طبعا الإله الحقيقي وحده ويسوع المسيح الذي أرسلته لأن المسيح أرسل من الآب عشان يعرفنا بالآب وما كانش ممكن يعرفنا بالآب إلا إذا كان هو مساوي للاب في الجوهر عارفين ليه موسى قبل كده جه يعرفنا بالاب ما عرفناش لا موسى عرف ولا احنا عرفنا واشعيا وارميا وحزقيال ودانيال كله ما كانش حد ممكن يعرفنا بالاب الا واحد مساوي للاب في الجوهر ومساوي له في الازليه والمعرفه في كل شيء استسمحكم برغم ان انا طولت لكن في حته مستخسر ما اقراه لهكوش من هذا الكتاب في تفسير كلمة يسوع ينمو في النعمة والحكمة والقوة بيقول أن يقال أن الطفل كان ينمو ويتقوى بالروح ممتلئا حكمة وكانت نعمة الله عليه هذا الكلام ينبغي أن يؤخذ على أنه يشير إلى طبيعته البشرية على طول وأرجو أن تفحصوا باهتمام في عمق التدبير التدبير يعني الخطة بتاعت ربنا فالكلمة يحتمل ويقبل أن يولد في صورة بشرية رغم أنه في طبيعته الإلهية ليس له بداية وليس خاضعا للزمن والذي هو إله كامل تماما من كل ناحية يخضع للنمو الجسدي وغير الجسدي صارت له أطراف تنمو مع نمو بشريته والذي هو نفس الحكمة كلها يمتلئ بالحكمة وماذا نقول عن هذا؟ فالذي كان في صورة الآب قد صار مثلنا والغني أخذ صورة الفقر والعالي أخذ صورة الاتضاع والذي له الملء يقال عنه أنه ينال ويأخذ وهكذا فإن الله الكلمة أخلى نفسه الأشياء التي كتبت عنه كإنسان تظهر طريقة إخلائه لأنه كان أمرا مستحيلا بالنسبة للكلمة المولود من الله أن يسمح بمثل هذه الأشياء أن تكون في طبيعته الخاصة بصفته الله ولكن حينما صار جسدا أي صار إنسانا مثلنا فإنه حينئذ ولد حسب الجسد من امرأة وقيل عنه أنه كان خاضعا للأمور التي تختص بحالة الإنسان يعني يأكل ويشرب ويتعب ورغم أنه الكلمة لكونه إله كان يستطيع أن يجعل جسده يخرج من البطن في قامة رجل ناضج مرة واحدة إلى أنه لو هذا حدث لكان أمرا غريبا جدا وإعجازيا والناس مش هيستوعبه لذلك فإنه جعل جسده يخضع لعادات وقوانين الطبيعة البشرية لذلك لا تتعثروا في أنفسكم وتقولون كيف يمكن أن الله ينمو وكيف ينال حكمة جديدة ذلك الذي يعطي الحكمة للملائكة والبشر فتأملوا السر العظيم الذي يعطى لنا لأن البشير الحكيم لم يقدم لنا الكلمة في طبيعته المجردة غير الجسدية ولم يقل عنه وهو في هذه الحالة أنه يزداد في القامة والحكمة والنعمة ولكنه اتكلم كده بعد أن أوضح أنه قد ولد من الج- في الجسد من امرأة وأخذ شكلنا حينئذ ينسب إليه هذه الخصائص البشرية ويدعوه طفلا ويقول إنه كان يتقدم في القامة وهكذا أيضا قيل عنه أنه كان يتقدم في الحكمة إلى آخره هل نقدر نقول أن اللاهوت ساند الناسوت في احتمال الآلام النفسية التي أحاطت به ليلة الصلب في بستان جسماني أم هذا التعبير يقلل من كون اللاهوت متحد بالناسوت بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير هو طبعا السيد المسيح تألم بالجسد اللاهوت لم يشعر بالألم لأنه منزه عن الألام لكنه لم يفارق الإنس- المسيح خالص يعني لا فيش لاهوت فرق الناسوت إطلاقا لكن تقدر تقول إن اللاهوت ادى قوة ان الناسوت يعيش اطول مش يحتمل الالم بمعنى يخفف الالم عنه لكن انه مش من اول خبطة يموت فيبقى في قوة يشرب الكاس لغاية اخر قطر هل كان يمكن للاب ان يخاطب الابن ويقول له او عنه الهي لا الاب ما يقولش للابن الهي لكن يقول عبدي لان الابن هو اللي تجسد آه، يعني كان ممكن ان هذا هو اله الحبيب الذي به سررت لا لا هو الابن صار عبد بسبب التجسد لكن الاب لم يصر متجسدا ولا صار عبد ولا قبل التجسد ولا بعده ما فيش يعني ما كانش ممكن الابن يقول للاب يا الهي قبل التجسد لكن يقولها له بعد التجسد مش كده لانه بقى زينا بقى واحد مننا زي بالظبط البنت اللي بقت سكرتيرة لابوها ما كانتش سكرتيرة قبل ما تتعين سكرتيرة لكن هي بنت على طول بنته على طول فالابن ابن الاب طول ال- الازل والى الابد لكن في الزمن صار عبد